السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم إلى الزائر الزائر طبعا الزائر أقصد بيه اللي جاي يزورني يعني أهلا بيكم مرحب طبعا أهلا وسهلا شرفت يا سيدي وأنست وربنا يجزيك كل خير وحللت يعني أهلا ونزلت سهلا إنما اللي بيزور واحد ده عظمة الإسلام بقى إن في آداب للزيارة آداب ينبغي أن تراعى في الزيارة علشان تبقى الزيارة دي زيارة إسلامية وعشان انت كمان يا زائر تاخد ثوابك وانا كمان اخد ثوابي معاك وما نزعلش من بعض احنا الاتنين ولا الشيطان يخش بينا ربنا ما يدخل بينا شيطان ابدا ازاي يقول الله تبارك وتعالى سورة الحجرات يا ايها الناس ناس انا خلقناكم من ذكر ادي ابونا ادم وانثى ادي امنا حواء واسمها حواء عشان مخلوقة من حي اللي هو سيدنا ادم يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا طب هنتعرف على بعض ازاي انا هعرفك بنفسي وانت هتعرفني بنفسك اقول لك اهلا وسهلا اتفضل زورني تعالى يا اخي شرفني ان شاء الله يبقى لتعارفوا وبعدين ان اكرمكم عند الله اتقاكم آه من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل كان طبعا زي ما انت عارف امنا حواء ولدت 40 بطن وكل بطن كان فيها توأم وكل بطن تجيب ولد وبنت فالولد الاولاني ياخد البنت من البطن الثانيه ما ياخدش توأمه عشان كده كان الخلاف اللي موجود او اللي حصل بين قابيل واخيه هابيل المهم ان بالتكاثر والتناسل بقى الناس كترت فبدأوا يعملوا شعوب وبدأوا يعملوا قبائل وبعدين قبائل معناها ايه ان يعني دي قبيلة ودي قبيلة فهيسكنوا جنب بعض فلازم نتعرف على بعض بيقولوا في علم الاجتماع الانسان مدني بطبعه ما ينفعش تعيش لوحدك كده قطاع خاص يعني ولا تعمل خصخاصه لنفسك ما ينفعش تلاقي نفسك كده حتى منبوذ والناس تقول لك ايه ده ماله كده ما... لان الحياه كده عطاء انا بزورك وانت بتزورني انا عندي النهارده حاله وفاه بتيجي تواسيني انت بكره عندك حاله وفاه انا بواسيك حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل قال الله عز وجل طبعا في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فلازم تكون في موالاة ومودة ومحبة بيننا وبين بعض من هذه الموالاة والمحبة الزيارات إن أنا أزورك وإنت تزورني أودك وتودني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول بيقول إن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لبدنك عليك حقا في رواية في حديث وإن لزورك عليك حقا زورك اللي هم مين الزوار يعني اللي بيجوا يزوروك يعني يعني الزائر اللي بيجي لك يزورك له حق عليك وطبعا زي ما قلت أهلا وسهلا لكن بالضوابط الشرعية أول ضابط بقى تاخد بالك منه يا اللي هتزورني انك تستأذن يعني ايه تستأذن يعني احنا النهاردة عندنا تليفونات في بيوتنا الحمد لله ومعظمنا حامل يعني اقصد حامل يعني حامل محمول يعني معاه محمول يعني يعني اللي معاه محمول بيبقى حامل حامل محمول يعني يعني ممكن تتكلموا حتى هو في الشارع وهو في الطريق مثلا يعني يبقى قبل ما تيجي تزور لازم تستأذن تقول لي انك انت جاي يا فلان انا عايز ازورك اجي لك امتى ان شاء الله والله مش فاضي في يوم كذا وكذا لا والله الوقت الفلاني ده مش فاضي تعالى لي في الوقت الله يكرمك المناسب يكون كذا كذا كذا كذا يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا شوف ادب بقى اداب الاسلام لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم سورة النور حتى تستأنسوا وبعدين وتسلموا على أهلها تستأنسوا يعني ايه تستأنسوا يعني تستأذنوا تقول لي انا جاي وبعدين تشوف ردي بقى فبقول لك ايوه انا مستنيك ان شاء الله من الساعة كذا للساعة كذا في الوقت الفلاني وبحدده لك علشان ما تعملش قلق في مواعيدي ولا مواعيدك انت برضه ولذلك المسلم هنا ملتزم بقى بالمواعيد مش موضوعي بس بسرعة قوي لان حتة المواعيد دي تيجي تقول له واحد انت جاي ان شاء الله هتترتب نفسك بقى خلاص ايوه انا جاي لك طيب آه، امتى ان شاء الله بص يا سيدي بقى المواعيد العجب بص المواعيد العجب يقول لك ان شاء الله بعد العشاء بعد العشاء ايه بعد العشاء يعني امتى بعد ما انا قلت لك بعد العشاء واحد مواعدني على ميعاد قلت له امتى قال لي بعد العشاء مش نكته والله دي جد يجي لي الساعه كام 11 بالليل وانا عمال اتوب وعايز اخش انام ايه يا ابني ده قال لي انا مش قلت لك بعد العشاء اتاري العشاء عنده لغايه الفجر العشاء ممتد للفجر فالراجل يعني جزاه الله خير آه، جاي لي بدري جاي لي الساعه 11 بالليل لا يا اخي مفيش في الاسلام حاجه اسمها بعد العشاء مفتوحه كده الساعه كام هتيجي عشان انتظرك مثلا قبل- بعدها بربع ساعه قبلها بربع ساعه ممكن تتاخر شويه شويه شويه مش بالساعات لان طبعا وقتنا غالي كمسلمين لا وبعدين الايه كمان شوف العظمه يعني افرض لاي قدر انت جاي تزورني وانا عندي ظروف خاصه شوف الايه بتقول ايه بقى وان قيل يا يا- يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها فان لم تجدوا فيه احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم يعني ايه يعني انت ممكن تيجي تزورني آه، وبعدين حصلت اي ظروف طارئه بعد ما اعطيتك الميعاد او نسيت أع- اعتذر لك او بكلمك التليفون بتاعك عطلان عشان اقول لك ما تجيش حصلت مشكله بيني وبين زوجتي حصل في عندنا حاله هنسافر هنعمل فيه م- مفيش استعداد ان احنا نقابلك ها ممكن تيجي اروح مسلم عليك السلام عليكم جزاك الله خير يا اخي ربنا يكرمك ها ارجع ارجع الله مش عاجبك الكلام تقول ايه ارجع ايه تكرشني الله طب ده جزات اللي انا جات لك ما احنا نعمل كده بقى يا اخي ده حتى المثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني وهنروح يشتكي بقى صدق رحت لفلان كامن بالله يقول لي لا اله الا الله اروح له يقول لي ارجع خص عليه ارجع ارجع ده ايه يا اخي ان شاء الله حتى كان دخلك ان شاء الله قعدك على الارض يا اخي يا اخي ان شخ- شاء الله قعدك جنب دورة الميه بس كان دخلك يا أخي ليه ليه ليه كده ليه بتقول الكلام ده ليه انت مش فاهم القران وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ها هو اذكى لكم هو اذكى لكم اطهر لكم الاسلام دين النظافه ودين الطهاره مش هفضل قاعد مستني اقول يا رب هيقوم امتى ده ها هيقوم اهو خلاص هيستاذن ما تقوم بقى ما, ما يلا بقى وليه ليه لا يا اخي انا عندي ظروف خاصه ط- طرأت عليا سبحان الله كل يوم هو في شأن سوره الرحمن فانا عندي ظروف خاصه اقوم اقول لك ارجع ودي ما فيهاش اي حاجه سبحان الله والله حصلت معايا الله يرحمه كان اخ فاضل ورحت ازوره قال لي كده ارجع فطبعا يعني رجعت ونزلت في الشارع طبعا الشيطان بدأ بدماغي قال لها طب هو بيعمل كده ليه ايوه بس منظري وحش قوي وبعدين الشيطان عامل زي اخي منظرك بايخ يا شوف ارجع اه شوف اتكراشت انت مش كده اه اتبهدلت الله استغفر الله العظيم يا ربي طب دي ايه يا اخي قال لها ربنا بيقول هو اذكى لكم تعرف لما قابلته تاني يوم الله يرحمه بيقول لي ايه بقول له انت عملت كده ليه قال لي والله بصراحه ما كانش عندي عذر ان يعني اقول لك ارجع بس كنت بقرا في المصحف فقعدت قلت ايه اما راجع نفسي مع الله كده ها، واحد اه، اقيموا الصلاه بصلي الحمد لله اتوا الزكاه الحمد لله اه، ف- كتب عليكم الصيام من فضل الله واتموا الحج والعمره الحمد لله كل من يغض من ابصارهم الحمد لله وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ما عملتهاش القى الله وانا ما طبقتش ايه في المصحف اه طب انا عايز اطبق الايه دي اطبقها مع مين مع واحد ياخد ويدي معايا لحسن لو غيره ممكن يشتمني ممكن يسبني فايه ابقى اطبقها مع وجدي لما يجي عشان لما القى الله ابقى طبقت القران كله الحمد لله الله يرحمه رحمه واسعه ونسال الله نكون مطبق القران كله لكن شوف المعنى طيب انت هتشرفني ان شاء الله وهتيجي اه يبقى نمره واحد هتاخد اذن انك تيجي اجي لك امتى والساعه كام اتنين ودي مهمه جدا جدا جدا انت جاي لي ليه عايز تزورني ليه راجع نفسك كده تاني عايز تيجي تزورني عشان تطلع على عوراتي حرام عليك ما تجيش يبقى لو انت جاي وعملت حادثه ولا مت هتموت في غير سبيل الله جاي علشان تشوف عفش بيتي جاي علشان تغتاب حد عندي يبقى ما تجيش احسن ما تجيش احسن عشان ما تحملنيش سيئات وانت كمان هتاخد سيئات انما جاي لله زيارة لله يا بختك ابشر ربنا يخلي لك ملايكة على مدرجتك وانت جاي ملايكة تقابلك يا فلان رايح فين يقول رايح لاخويا واجد ازوره الك حاجة عندها تربها في مصلحة بينك وبينه لا والله ده انا رايح له لله ابشر ابشر قد غفر الله عز وجل لك قد غفر الله عز وجل لك يبقى مهم جدا جدا نقطة الاخلاص انك تخلص في الزيارة ان انا رايح لله مش رايح عشان اطلع عورات او اعمل سيئات او غيبة ونميمة او او او او خلاص هتيجي هو انا قلت لك اتفضل اه هتشرفني يا اما لوحدك يبقى معاك زوجتك طيب لو جيت لو جيت هتخبط على الباب الاسلام بيقول لي كام بقى كام خبطه الاسلام بيقول ثلاثة واحد يقول لك ثلاثة ايه ثلاثة دي انا مش همشي لما يفتح الله انا جاي اعمل ايه ما هو ان انا سامع صوت جوه اهو لا لا انا واقف بقى وبعدين انا بخبط بالزور خلي بالك بعد كده في كلام تاني ايه هتكسر باب الشقه ولا ايه مالكش الا ثلاث مرات بس ثلاث مرات صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع يبقى الاستئذان ثلاث يعني ايه ثلاث يعني بتخبط على الباب يبقى كده واحد ايه واحد دي يعني بتقول انا جيت بتخبط وبتدي جرس انا جيت ها وما اقصدش الجرس اللي هو الناقوس لان بعض الناس فاهمين غلط يقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الناقوس الناقوس ده بتاع الكنيسه انما الجرس اللي احنا بنعمله ده مش جرس مش واحد راح يزور التاني ماسك له حته خشبه وبيزق بال- بال- بالجرس على عشان ما يحوش ايده على الناقوس وده مش ناقوس يا اخي دوس على الجرس ها اول مره بتقول انا جيت طيب ما حدش فتح بتروح مخبط تاني او دايس على الجرس بتقول له انا همشي دي اتنين دي التانية برضه ما فتحش اه ادي له التالتة بقى انا مشيت خلاص امشي على طول بعدها مش التالتة وتقول انا مشيت وانت واقف لا طب ما يمكن حد جوه مش والله يا اخي خلاص انا عملت اللي عليا انا خدت قال صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع لو ما فتحتلكش الباب تمشي طيب اللي بتخبط على الباب او بتدي جرس اعطي وشك في الباب ما هو في كده يروح دايس على الجرس وقاعد عامل لك كده في الباب كده طب يرضيك افرض زوجة اخويا هي اللي فتحت ومش واخده بالها افتكرت ان جوزها بره افتكرت ان حد من العيال ايا كان يعني تقبل وترضى انك على طول تروح حاطط عينك عينك في عينها كده وفي وشها وعينك تطلع على عوره اخوك في البيت وانت عمال تبص كده وتبصبص لا يا اخي اتق الله اتق الله اتق الله في عينك يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم انما جعل الاستئذان من اجل النظر عشان العينين فاعمل ايه بدوس على الجرس او بخبط على الباب واروح اعاطي جنبي للباب او ادي ظهري للباب قول لي بقى شفتها في فيلم ايه دي كل فيلم ايه بقى اللي عمل كده ده الراجل بيخبط وبيعطي وشه والراجل ده بتبقى الواحده حتى اللي بتخبط وعطي وشها كده واول ما يفتحها انا ازيك يا اخوي ده الصح ده الحال و- وعادي يمكن ما فيش راجل جوه وتقول له خش يا اخويا خش هو في حد غريب ما انت اخويا زينا واحنا عليك ما فيش مشكله خش يا اخويا ما انت زي اخويا ايه ده ايه ده ده مش اسلام علشان كده للاسف الناس اتطبعت بالزيارات الغلط وبالعادات الغلط والتقليد الغلط لانها ثابت الشرع الاسلامي الاسلام بيقول لك تدي جنبك للباب او تدي ظهرك للباب طب وبعدين اللي جوه سمع طبعا كقاعده عامه قاعده عامه اختي ربنا يعزك حذاري وعلى الله واياكي تمد ايدك على الباب وتفتحي طالما ما فيش حد عندك جوه اوعي ان شاء الله يكون مين الا حد من المحارم اه يعني مثلا ابوكي خالك عمك ابن اخوك ابن اختك اللي انت متحرمه عليهم تحريم ابدي اه في الحاله دي سمعتي مين هم اه حاضر تروح بك اي راجل تاني لا لا لا لا لما يكون هو مين حديث صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج ابن عم دي دي, دي اخت مراتي يا راجل دي بنت عمي قال الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت هو مش وحش وانت مش وحشه لكن في شيطان في شيطان هيوقع بينكم انت بتصدقها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مصدقها ولا مصدقها وسائل الاعلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ثالث الشيطان مش عايزينك في حالك وبعدين انت انت ازاز يا اختي لو كسرت ما بتصلحش طب وليه كده يبقى انت السبب وشفنا بلاوي وشفنا مصايب من الكلام ده اهو فخلي بالك خلي بالك خلي بالك ما تحطيش ايدك على الترباس حتى بتاع الباب عشان تفتحها طالما ما فيش راجل موجود جوه لا وتكلميه كده من بره ها طيب هو هيلقي السلام اه يبقى نلقي السلام لما نحس ان في حد بيقول جوه اه مين اه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عايز تاخد 30 ف10 ب 300 والله يضاعف لمن يشاء ما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم فقال النبي 10 اقعد دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 20 دخل الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 هي رسول الله 10 20 30 قال الاولاني خد 10 لانه ما كملهاش والثاني خد 20 والثالث خد 30 ها يبقى القي السلام وكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، فلان الفلاني موجود اه استناني بقى طب لو اتقال لك مين تقول ايه ها آه؟ في بعض الناس بقى لما يتقال له مين اضحك بقى واحد مثلا يجي يخبط على الباب انت مش عارف مين اللي بره آه مين يعني انا مين انا ايه انا دي يعني مين ما تقول لي انت مين الله ده ده غيب قال يعني هو خلاص بقى ابو العريف هو علم علم من الاعلام مجرد ما قالك انا يبقى لازم تفهم هو مين وابن مين ولابس ايه كمان ناقص تقول لي هو من بره وايه ده ايه اللي انا آه، آه، حديث صحيح البخاري استاذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان جابر بن عبد الله من فقال انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا انا ما انا كانه كرهها كرهها النبي كره انك انت تقول انا قول اسمك قول اسمك انت مين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاه سيدنا جبريل في الاسراء والمعراج في الاسراء والمعراج في البخاري ومسلم آه سيدنا جبريل مع النبي طالعين كل سنه كان سيدنا جبريل بيخبط عليها يتقال له مين من يقول مين وده سيدنا جبريل بقى ها آه وده اللي نازل بالوحي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سورة الحج فاصطفى سيدنا جبريل من الملائكة واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ونزل رسول الملائكة على رسول البشر ومع هذا سيدنا جبريل نازل طالع بالقرآن لما قالوا له مين قال انا لا قال جبريل جبريل قيل ومن معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم شوف الاسلام ما تقولش انا مفيش حاجة اسمها انا تقول اسمك وبعدين تلقي السلام تلقي السلام آه، كن- كنده بن الحنبل دخل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حديث آه، صحيح وبعدين دخل على طول ما قالش السلام عليكم فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه ارجع اطلع شو بيعلم شوف النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تعليم ادب ار- ارجع ارجع تاني اطلع اطلع اطلع قل السلام عليكم أأدخل فراح طالع السلام عليكم أأدخل قال ادخل ايوه خش تدريب عملي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابه احنا عايزين تربيه احنا شبعنا قرايه وشبعنا كلام عايزين نتربى على المعاني دي مش مين اللي بيعمل كده النهارده يا راجل بقول لك ايه انت معقد بقى واذا كنت هتقعد تقول لي ثلاث خمسات ومش مش جاي لك لا يا اخويا تعالى بالاسلام عشان تاخد الحسنات وتاخد الثواب انما تجيلي بسيئات ومعاصي وتجيلي انا كمان سيئات ومعاصي ما تجيليش احسن بقى يبقى ما تجيش احسن بقى عشان ما تحملنيش سيئات ومعاصي ما تيجي يا اخي نطبق الاسلام انا وانت يا اخي مش انت بتقول اللهم صل على سيدنا النبي عليه السلام ما هو النبي اللي انت بتصلي عليه وبتحبه اهو بيقول لك اهو ولذلك واحد برضه ايام النبي عليه السلام وقف بره يقول أألج أألج يعني اخش النبي عليه السلام قال ايه قل له طلع له واحد قال له قل له يقول السلام عليكم أأدخل أأدخل فراح قايل السلام عليكم أأدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال له أيوة اتفضل خش تعليم أدب طيب دخلنا دخلنا البيت اه فتحت لي اتفضل يا اخي طبعا انا هخش معاك كراجل نقعد انا وانت بقى رجاله بقى في الصالون نتكلموا مع بعض رجاله وناخد راحتنا زوجتي موجوده معايا يبقى زوجتك انت بعد ما تدخلني انا زوجتك تطلع اهلا ازيك يا اختي اتفضلي يا اختي يقعدوا النساء مع بعض بقى مراتي لابسه نقاب آه، هتقلع نقابها آه، هتقلع مثلا خمارها قاعده مع اخت مفيش مشكله والبنات قاعدين مع بعض معاهم مع بعض ستات بقى ياخدوا راحتهم مع بعض ويتكلموا مع بعض قول لي بقى يا سيدي بقى العقده القعده اللي بتسموها القعده العائليه دي مين اللي قال عليها بقى يقعدوا الستات على معانا والرجاله وهي هي ها ها وانت اخبارك ايه وانت عامل ايه وهي حاج و- ويا حاجه إيه؟ انت انت مالك ومال الحاجه انت جاي للحاجه ولا جاي للحاج ها ما ترد انت جاي للحاج اقعد مع الحاج انت مالك ومال الحاجه قال لا قال لي يا اخويا جاي هو ومراته الوليه تسيب ال- اختها في الله ازيك يا حاج ازيك يا اخويا وهو بقى ازيك يا حاجه الله وده عمال يتكلم في الحاجه وده بيتكلم في الحاجه ما تخليك مع الحاج يا ريس انت انت انت مع مين انت انت راجل تتكلم مع الراجل اللي زيك احنا كرجاله لنا كلام مع بعض لنا كلام كلام الرجاله اللي يخصنا اللي بتاع اللي دخلنا احنا مع الحريم في الكلام ده وبعدين قاعد ابص لها انا بقى وهي تبص لي وبحلق لها وتبحلق لي طب فاضل ايه فين قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن سوره النور هو الشيطان هيسيبنا في حالنا والله ابدا الشيطان هيجي يحلها لي في نظر يقول لي شوف احلى من مراتك في كذا وكذا وكذا هو بيروح طالع يجري على جوزها بص بص بيبص لمراتك ازاي الله وبعدين بص بص بتكلمه ازاي امال اشمعنى مش بترقق صوتها قوي ليك كده ها اه خلي بالك على ده هيصبشنا في بعض كلنا علشان كده تز- الزياره دي هتجيب مشاكل وهتجيب بلاوي بعد ما يمشي بقى انت كنت بتبص له ليه انت كنت بتكلميه ليه امال ما كنتش بتراقي صوتك زي اه اه طقشوا ببعض وهم اللي غلطانين ليه الرجال يقعدوا مع بعض والنساء مع بعض طيب دخلت انا عشان نقعد نتكلم معاك هنتكلم في ايه اوعى الغيبه والنميمه حذاري الغيبه والنميمه حذاري الغيبه والنميمه احنا اتكلمنا عنها قبل كده ووضحناها ما تكلمني عن انسان بشيء حتى لو فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره ك- آه، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول حتى لو كان الكلام ده فيه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته فاوعى تجيب سيرة حد في غيابه ولو اللي قدامك بدأ يكلم طب أقول لك فلان فلان الله يعزك الله يبارك لك وقف على كده بقى اللهم اغفر لنا وله بس يا أخي الله يكرمك ربنا يصلح حاله يعني ما نتكلمش في حق الله يكرمك خلاص عشان ما ندولوش حسنات اسكت عشان هياخد مننا حسنات في الآخرة واحنا في عرض حسنة بس وقتها بطريقة ضحك ونخلص يبقى مش هنتكلم بشيء فيه غيبة ونميمة ال- الزائر كمان لما يروح يزور بقى اخوه انت دخلت بيت اخوك يعني غض بصرك بقى وانت داخل ودايما تخلي عينك يعني ايه بلاش بقى التطلع في مال اخيك وعمال تبص بقى يمين وشمال واخد بالك و- و- وبعدين بقى بص بقى ال- ال- ال- اللي يغيظ بقى تبص بقى تلاقي الساعه مثلا ايه دي دي دي كام دي ولا بقى بتعلم فوق دي ونازله ازاي دي ولا ايه ده فرش ايه ده وبعدين يا اخويا ب- بكام انت هو انت محضر هو انت محضر جاي تتمن ال- ال- ال- الشقه ما تجيب ورقه ولا تقعد تحسب المره بقى ايه الكلام الفارغ ده يا اخي لما تشوف حاجه عند اخوك قول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله لك يا اخي بارك الله لك يا اخي سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ها ما شاء الله لا قوه الا بالله ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقول صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإنها لم تضره يعني العين ما تصيبش هنا بقى العين ما تصيبش وإلا لو أنت بقى داخل عند أخوك وعمال تبص والعياذ بالله تبص بقى على ساعة الحائط بقى ايه دي بكام ليه دب تروح نازله واقعه الله اما واخده يا حاج والله اه هو انت منهم طب يا رب ما يجي تاني كل ما تتصل عشان تقول له انا جاي لك لا بقول لك ايه والله ما عنديش وقت لا والله ما, ما بلاش بقى ما انت بتيجي على خسارتنا بتيجي عينك بتدب في الحاجه وبعدين ده انا بدنا نغطي كل حاجه عبال ما تيجي طب وليه وليه و- و- وبرضه الاخت المسلمه الاخت المسلمه ما تقعدش عند اختها كل ما هي قاعده عماله تبص كده وتقول ايه ده ايه ده انت ده ده انت انت ايه خبر ابيض ده انت ده انت ايدك كلها دهب يا حاجه الله ده انت ما شاء الله مش عارف إيه. يا ريت تقول ما شاء الله طب كويس يا ريت تقولي ما شاء الله انما ده عماله تقول لها انت عندك ايه وريني الله دول عيالك اه بس ده كبار قوي الله هو انت اتجوزت صغيره اه جات لنا بحظنا الهباب امال انا ما اتجوزت زيك ليه انا انا جوزي جالي متنال على عينه وعنده انا ده اه طيب وما طيب وبعدين دول عيالك الصغيرين اه الله يا اختي عيالك ملظلظين كده ليه يا اختي العيال مربربه ومتختخه امال عيال انا اللي مفستيكه وحالتهم بالبلا انت بترضعيهم فته يا حاجه لما كانوا صغيرين وتاكليهم ايه ليه كده يا اختي ليه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك لك يا اختي ربنا يبارك في عمرك ربنا يسعد ايامك آه، هنا وعافيه كده عليك ان شاء الله ربنا يسعدك يا رب وربنا يعوضك في الاخره كمان احسن واحده انت تستاهلي كل خير كلام حلو يبقى ما فيش حسد ثم ما نطولش في الزياره ما نطولش يعني ايه يعني انا جاي ازورك موده ومحبه طب خدت بقى يعني قاعد بقالك قد ايه ها انا عندي شغل بكره مثلا عايز اقوم بدري آه، ب- مثلا ب- بذاكر لعيالي شويه عايز اقعد مع مراتي يا اخي مثلا شويه واخد بالك ما هو مش انت بس اللي بتزور ما هو في غيرك جزرني وغيرك وغيرك وغيرك تخيل بقى لما اقعد مع ده واقعد مع ده واقعد مع ده طب انا عايز اقعد مع زوجتي شويه احنا خلاص قعدنا مع بعض وشفنا بعض وجزاك الله خير والحمد لله واهلا وسهلا وتمام كده وبتاع واخد بالك و- وعملت معاك واجب الحمد لله واجب الزياره يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه حديث صحيح حديث البخاري ومسلم فليكرم ضيفه تكرم الضيف مجرد ما الضيف يدخل بيتك اكرام الضيف هنا بقى الحته دي عند الزوجه بقى انت شفت راجل دخل عند زوجك على طول على طول اكرام الضيف انت شفت بقى اخت دخلت عند زوجتك بتزورها وانت ما فيش يعني جوزها ما جاش يزورك انت يعني مراتك قاعده تتكلم معاها انت عارف طبعا السبع كلمات بتوعهم اللي ما بيخلصوش دول فهيقعدوا يتكلموا مع بعض مراتك مش هتسيبها وتقوم عشان تجيب لها حاجه انت بقى ربنا يكرمك خش حضر حاجه كده وقف من بره من بره وخبط كده للزوجه يا زوجتي تعالي خدي ال- الحاجه دي عشان اخد ثواب آه، اكرام الضيف مش آه، تستهبل بقى وتروح واخد ال- ال- ال- المشروب وتروح داخل على طب خدي يا حاجه اتفضلي يا حاجه أه؟ لا لا بلاش الاستهبال ده الله يكرمك انت مراتك اللي هتخش بيه اصل انا عملت ايوه عملت ما تسلمه لها قال له هي فرصه هي لا ما تخشش على النساء مراتك اللي تخش ب- ب- بالمشروب علشان تاخد الثواب وتاخد الاجر يبقى ما تطولش الله يكرمك خلاص شفنا بعض واطمئننا على بعض واخدت واجب الضيافه اه، اتوكل على الله نتوكل على الله لكن اخطر ما في الزياره واللي نختم بيه بقى خلي بالك اخي الحبيب لو جاي معاك عيالك رب عيالك كويس وقول لهم يعملوا ايه عند الضيف يقعدوا مؤدبين يقعدوا محترمين علشان ما يكسروش في حاجة اخوك لان اللي بيحصل ايه يخشوا العيال يلا دب كسر الفازه دي يروح شادد المفرش تنزل بالفازه تتكسر واحد مش عارف ايه ما تيجي نعمله اه ده في كوره ايه تعالى شوف الازاز الله في التلفزيون الله الله الله الله هتلاقي الر... على راي اخ والله بيقول انا اوشكت اوشكت اكتب على باب البيت عندي كده ممنوع الصحاب الاطفال اللي يجي يزورني ما يجيبش معاه عياله ايه يعني ال- ال- العيال بيبقوا س- يا يا ابني اتعلم عيالك مش كده ما تجيبهمش بقى خليهم في البيت خليهم عند تيتا خليهم عند ماما خليهم عند مش عارف مين لكن تجيب عيالك وتخش البيت عندي تكسر لي بيتي ليه كده يا اخويا ده الله في سوره الاحزاب يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره والا لو حد من عيالك كسر حاجه في البيت القاعده الشرعيه من اتلف شيئا فعليه اصلاحه يبقى ساعتك تروح تجيب فازه زي دي كده اهو وتروح تجيب تلفزيون بقى ان شاء الله وتشوف بكام وتحطه مكان من اتلف شيئا فعليه اصلاحه يا اما تعلم اولادك الادب وتمشيهم بعينك كده ولد اول ما نروح عند عمه اقعد محترم هي كلها حوالي ايه على ربع ساعه تلت ساعه وهنمشي امسك نفسك على الله تقوم تعمل حاجه على الله تقوم تكسر وعينك على يالك ولد اقعد ولد مش تبقى الواحد قاعد وابنه عمال يكسر وهو ولا هو هنا بس يالا يالا يا راجل قوم يا راجل بس ما تفرسناش ولا عمال يكسر في البيت وانت قاعد تقول له يا ولا وزي اللي قاعده برضه مع الثانيه دي ات- ات- تبص هي قاعده وابنها عمال يلخبط ويتكسر في الحاجه بس يا ولا يا ولا قطعت قلبي يا نهية قلبي يا ولا نهية قلبي كلمة تقوم اتصرفي ده انت تعلي الله قوم شوف الولا قاعديه يا اما خلاص توكلوا على الله بدل ما تكسروا بحاجه اخوانكم يبقى ده- دي, دي تبقى زياره دي ايه تبقى زياره مش عايزينها تاني دي لا احنا عايزين نقول مرحبا بيكم والف حمد لله على السلامه شرفتونا انستونا يا رب تجولنا دايما كده في الخير ونفرح بيكم نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته